بسم الله الرحمن الرحيم موقع طريق الإسلام يقدم لكم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة الأعزاء في الحلقة الماضية تكلمنا عن خطورة تغييب وإهدار الشريعة وأنها تعني إهدار دعاء الله بأسمائه الحسنى وهو الأمر الصريح الواضح من من الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وبينا أن الأمر إما أن يحكم المسلمون بالشريعة وإما أن يحكموا بالطاغوت لا حل وسط ولا حل آخر إما الشريعة وإما أهواء البشر بالقوانين الوضعية وغيرها وهي حكم الطاغوت وكذلك جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون بينا خطورة هذا الأمر وذكرنا في ذلك الآيات وكنت سريعا جدا حتى أستطيع أن أجمع حشدا مناسبا من الآيات لأبين أن هذا الأمر خطير جدا لأننا عشنا فيه عقودا طويلة أو يعني يعني تقترب من المئتي سنة في مصر هنا والشريعة مهدرة ومغيبة شيئا فشيئا كل فترة يلغى حكم كل فترة يلغى حكم إلى أن صرنا تقريبا لم يتبقى إلا ما يسمى بقوانين الأحوال الشخصية وده أمر بشع جدا جدا وبينت أيضا أن المسألة يعني شوف مجرد جزئية من جزئيات الشريعة لحمة الميتة شاه ميتة الكفار يقولون انها حلال والشريعة بتقول انها حرام ولهم منطق الكفار لهم منطق بقى يعني ذبيحة الله ذبحها بيده بسكين من ذهب وتحرم وتحرمونها ثم تحلون ذبيحتكم الجزار المسلم اللي بيسمي ايه وبعدين اللي هو اهل للذبح يعني وبيذبح بسكين بقى مصديه ولا هو دي بقى هي دي الحلال واللي ربنا ذبحها ده منطق الايه الكفار والمشركين فممكن قوي يخيل على بعض الناس وبعض الناس يقتنع ويقول لك اه اه صحيح فجاءت الايه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم هنا توكيدان إنكم لا مشركون لا مشركون توكيدان لو فعلت كل شيء وجاهدت في سبيل الله وصليت وصمت وحاججت و... واعتمرت وفعلت كل شيء بس جيت في حتة من الجزئية دفعتها وهو ده الإجماع بتاع إسحاق بن راهويه كما رأينا في الدرس الماضي أو دفع شيئا مما أنزل الله ده يثبت الخروج من الملة يعني الأمر ليس إيه ليس سهلا ليس هينا طب كونه حصل خلاص أنت تبرأ إلى الله أنت مستضعف لا تملك شيئا لكن لو امتلكت شيئا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين لو كنت تمتلك تغيير هذا وتولية حاكم مسلم يحكم بشرع الله عز وجل ثم قصرت فالويل لك وستسأل يوم القيامة فأعد الإجابة من الآن أعد الإجابة من الآن فجئنا يعني بالنصوص وذكرنا بعض حكايات الإجماع التي أجمع فيها المسلمون على هذا الحكم ثم تركت لكم الآيتين من سورة النحل 36 و 37 أنا أعلم أن كثيرا من الناس يعني لم يفتح المصحف ليراجعهما عشان يبين بس أن كلمة الطاغوت دي اللي بيقولها الآن كأنه خوارج كأنه خارجي كأنه تكفير كأنه متشدد كأنه متزمت كأنه هيخش بقى في الله شوف الآية تقول إيه آيتان وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء يعني اللي أشراكوا بيقولوا إيه بيدفعوا الشريعة بالقدر يقول لك هو ربنا لو قدر ما كناش عملنا حاجة ولا كنا عبدنا أوثان ولا كنا شرعنا من دونه من دونه يعني لا كنا عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء ما كناش حرمنا حاجة ولا شرعنا حاجة فجاءت الآية التي بعدها ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن الرد على الأولى قال لو شاء ربنا ما كناش عبدنا حد بيدفعوا الشرع بالقدر يقول لك ربنا اللي قدر كده زي يقول لك لما هتصلي امتى لما يريد ربنا طب ما ربنا أراد من بدري قوي يعني وفرض عليك الصلاة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يقول لك لما ربنا يريد يعني إيه عايز يدفع الشرع بالإيه بالقدر أن اعبدوا الله أدي دافع الأولى يقول لك احنا امرناكم بعباده الله واجتنبوا الطاغوت يبقى دي الدفعه الثانيه اللي هو ايه ولا حرمنا من دونه من شيء مش الايه 36 قال ان اعبدوا الله ادي الاولى والثانيه ايه واجت... اه... واجتنبوا الطاغوت اه... لا الايه الاولى قالت ايه ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا ادي الاول النقطه الاولى النقطه الثانيه ايه ولا حرمنا من دونه من شيء يبقى ما عبدنا ولا حرمنا فجت الايه اللي وراها بعتنا لكم رسول قال لكم ايه ان اعبدوا الله يبقى راحت الحجه الاولى بتاعتكم فضل الثانيه بقى في التحريم والتشريع وتحليل الحرام وتحريم الحلال وقال ايه واجتنبوا الطاغوت قلنا لكم كده الرسل قالت لكم هكذا الطاغوت يبقى الطاغوت ده مين اللي بيحرم الحلال ويحل الحرام اللي بيشرع من دون الله يبقى شوف المساله ازاي وذلك الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليكم وما انزل من قبل يريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت إيه الطاغوت ده وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا الآيات دي شرحناها يبقى الطاغوت اللي هو هيعمل إزاي هيحكم الشرائع الوضعية ويفرضها على المسلمين على دماء المسلمين وعلى فروج المسلمين وأموال المسلمين وده كل ده فيه شريعة وفيه شرائع المسألة اللي احنا عايشينها دي بقى من يوم اتولدنا والشرائع كده منحطة ما ده مسألة خطر جدا يقول لك انا مالي انا ب... ب... وانا وانا اللي غيبتها لا وانت مطالب لو في طريقه تستطيع اعاده الشريعه وتحكيم حاكم مسلم تنصبه امام عدل على المسلمين وينفذ شرع الله عز وجل انت كده تبقى نفيت الفتنه الفتنه لان تغييب الشريعه ده اكبر فتنه تغييب الشريعه ايه اكبر فتنه يبقى كلمه الطاغوت ديت ما هيش مش صعبه ولا حاجه القانون الوضعية اللي بتحكم بغير ما أنزل الله اللي بتحكم بغير ما أنزل الله بتحكم بتحل الحرام وتحرم الحلال وده نفس حديث عدي بن حاتم شفناه يا رسول الله ما عبدناهم احنا ما عبدناش الأحبار والرهبان فقال لا ألم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحلوا عليكم الحلال فتطيعونهم أنا بلى قال فتلك عبادتهم أو فذلك عبادتهم إياهم هي مسألة اللي احنا فيه الآن هو بالضبط اللي ذكرته النصوص وهو ده اسم حكم الطاغوت رضينا رضيت أو لم ترضى هو اسمه حكم الايه الطاغوت في الحالتين لان شريعه ربنا يا الشريعه يا اهواء الايه الطواغيت المساله خطر جدا طب ما كنا كنا مستضعفين وما كان طريقه ابدا ت- ت- ت- تصلح مع هؤلاء القوم طب كنا نعمل ايه طب خلاص بنبرأ الى الله عز وجل ونبين الحكم ونتحاكم في انفسنا وفي اهلينا وفي اولادنا وفي بناتنا وفي اعمالنا وزملائنا وفي كل ما نستطيع ومن لنا ولايه عليه واللي له ولايه علينا كل التحكم ده كان لمين؟ للنبي عليه الصلاه والسلام لان الايه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم يبقى دي قضيه ايه؟ قضيه منتهيه قضيه منتهيه واللي انا لم اذكر كل النصوص وانما ذكرت ما فيه كفايه لان مساله شوف الايه من سوره الانفال وقات وهي ايضا في سوره البقره وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله يعني قاتلوهم شو ايش في فتنة ايه الفتنة الشرك وفي شركة اكبر من تغييب الشرائع ما دي اخطر حاجة يبقى امر على المسلمين ما يناموش تبقى في طواغيت بيحكموك ويفرضون عليك شرائع الطواغيت ده القوانين الوضعية وأي حد يشرع لكن رب العالمين ملوش تشريع وشرعه حتى اللي ينادي به يسجن ويعتقل ويعذب ويطارد ويحارب في رزقه ويحارب أولاده ويحارب أهله إيه ده ما هذا الذي كنا فيه ده شيء بشع جدا دي فتنة من أكبر الفتن ليه لأن الطاغوت المخلوع أخذ راحته على الكامل وظن أنه امتلك الأرض ويمكن السماء, السماء كمان خلاص وإيه والمجلس المنحل الأخير مجلس الشعب لم يقبل بدخول إسلامي واحد فيه لأنه كانوا بيعكننوا عليه كانوا بيعرقلوا خطواته كل ما يريد تشريع حاجة وفرض حاجة من مقررات مؤتمرات السكان لأن أمريكا عاوزة كده وأوروبا عايزة كده واليهود عايزين كده والنصارى كله عايز كده كان كل ما يتخذ شيء يقفوا له اللي جوه المجلس يقفوا له من الاسلاميين من الاخوان وغيرهم فكان دخول ايه ما احنا هنشوف بقى الدخول دلوقتي في ثلاث انواع للد- لدخول المجلس الان اتغيرت النظام خالص يعني ما بقاش احد ابدا له اي وجه في الاعتراض على المجلس الان والانتخابات الان ده حاجه تكسف ان الظروف متغيره ده في استفتاء تم في الشعب على التعديلات الدستوريه ان الشريعه ولا لا فاللي قالوا لا معناها كده في النهايه لا للشريعه واللي قالوا نعم معناها نعم للشريعه يبقى احنا معانا حتى يعني حق دستوري ما احنا لا نستطيع الا هذا ان لابد من الشريعه كيف لا نواصل العمليه ده يبقى تقصير رهيب جدا وهنشوف نشوف ان شاء الله يعني فالمهم ان كان تغيير الشريعه ده من اكبر الفتن ليه؟ هرم فيها الصغير نبت فيها الصغير وهرم فيها الكبير تخيل ال- ال- ال- افساد التعليم وبرامج تقول لك الشراكه يجي ال- الامريكاني من دول وزير ولا صاحب سلطان ويقف هنا مع الطاغوت المخلوق يقول لك شراكه في التعليم ما هو مش عايز يعلم المسلمين حاجه في الدين عايز يعلمهم العلمانيه والدعاره والخروج الكامل من الاسلام وما ترجعش دوله الاسلام دي تاني ابدا ده في التعليم والاعلام حدث ولا حرج ليلا ونهارا سب وطحن وطعن في اي ما هو اسلامي و- و- ونفخ فيما هو ايه علماني والتقدم والتكنولوجيا وبتاع ولا جاب لنا تقدم ولا جاب لنا تكنولوجيا سرق البلاد بس وعلي بن علي زين العابدين ده نفس القصه وده شين العابدين زين العابدين ايه نفس القصه طلع اكبر حرامي هو والوليه بتاعته وهو كان الله يعني الكلام وكلهم وشايفين القذافي كان بيعمل ايه يعني كلهم يقول لك تقدم وتكنولوجيا وبتاع وكلهم ولا تقدم كلهم حراميه بس لان طواغيت عايزين يعيشوا والناس تاكل من من المزابل كل ده بسبب ايه ان الشريعه مغيبه لان لو الشريعه حاكمة ما كان استطاع ان يخرب في التعليم وما كان استطاع ان يسمم الاعلام على هذا النحو وما كان استطاع ان يعلي علماء السلطه ووعاظ الشرطه ان يعلي هؤلاء المرتزقه الذين باعوا دينهم بلعاعه من الدنيا باعوا دينهم بثمن بخس وكانوا دول اخطر الفئات بنظري برايي انا أخطر ال- ال- الطوائف في عصر الطواغيت هم هؤلاء العلماء اللي يحفظون من القرآن ويحفظون من الحديث ويتكلمون باللغة العربية ومن جلدتنا وتكلمون بألسنتنا ثم هم يروجون له إن راجل مسلم وإنه أمير المؤمنين وإن الخروج عليه ممنوع ممنوع بتاتا الخروج ويتكلموا بقى إيه ويجيبوا الكلام بتاع السلف في الخروج على مين على الحاكم اللي بيحكم بما أنزل الله واللي بيجاهد في سبيل الله واللي بيعلم الناس الدين ومش إعلام إلا- إلا إلا حق ومفيش كذب أبدا دي القوانين يوم يسقطها على مين على الطاغوت اللي احنا مأمورين لازم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة اللي هو اللي كان حاصل ده ويكون الدين كله لله بيعملوا فينا كده ليه شيء بشع جدا جدا يعني يعني حاجة الواحد بي- تتدافع الأفكار والله على ال- القلب وعلى اللسان الواحد بي- بي- بيقيد نفسه ب- بقوة عشان أقدر أوصل للدرس اللي عايز أقول لأن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة نحن دلوقتي في وقت من مرحلة انتخابات ومررنا بالمرحلة الأولى والتكملة بعد غد إن شاء الله يعني آه، مهم جدا جدا يبقى ال- ال- الح- الموقف ده يحتاج إلى بيان اللي هي الجولة الأولى ما الذي تم واللي كان و- والتعليق إيه وإيه الواجب علينا والتقصير جه منين التقصير جه منين جه من المسلمين اللي ما نزلوش الانتخاب طيب يبقى عرفنا ان الشريعة ده امر خطر ولازم ايه نسعى ونجتهد وده واجب بل من اوجب الواجبات ان نجتهد لتولية امام عادل حاكم مسلم محترم يحكم بشرع الله عز وجل ويصلح ما افسده الاخرون في التعليم والاعلام والثقافة و... وكل مناحي الحياة وتخريب الاقتصاد اللي خربوه سيبتدي يصلح الناس في حالة ش- شديدة جدا وكرب شديد وبلاء عظيم من الفقر يعني فعلا الثلاثي ال- ال- الجهل والفقر والمرض والله طيب لذلك شوف بعد الآية من سورة المائدة أو الربع اللي هو كله بقى ومن لم يحكم أنزل الله الثلاث آيات ظالمون الفاسقون والكافرون قبلها وبعدين في آخره إيه آخر آية فيه إيه أفحكم الجاهلية يبغون هو القيام الوضعية دي ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون يبقى شفت بقى الكلام يبقى آ- آ- آخر آية اللي وراها إيه اللي عقب الآية دي إيه عقبها الولاء والبراء على طول علموا الغيوب اللي بينزل الكلام ده يا أيها الذين آمنوا بعد الحكم ده لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم يعني ده النص ده بقى إيه إن الله لا يهدي القوم الظالمين يبقى كل واحد يخاف بقى إنك تتولى خصوم الشريعة أي مخاصم للشريعة يا ويلك ويا سواد ليلك أنت عندما تتولى و و و والانتخاب ده نوع من ال- ال- ال- الولاء تتوافقوا ليه؟ نوع من الولاء إذ لم يكن كفرا عشان في طبعا قصده بالجهل فيه تأول فيه بتاع وفي بقى اسقاط على المعين انا بتكلم دايما في الموعظه العامه مش على المعين معين له شروطه معينه حاجات تانية واخد بالك معين مش عارف حاجه وبياخد قرشين ومش دريان بيعمل ايه وبتاع ده- دي امور اخرى انا انا اشدد ليه عشان كل واحد يعرف ان عليه واجب تجاه الشريعه في الايام دي ما يطلعليش واحد بقى زي المره اللي فاتت هتدخلني في الاحكام والمعين انا اتكلمت في المعين هو ده درس نتكلم عشان الموعظة الضرورية اللي بتلزم الآن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة طيب يبقى شوف الآية بعدها إيه بعد ال- ال- الربع من سورة المائدة اللي كله عن الحكم والشريعة أفحكم الجاهلية يبغون أي قانون غير الشريعة ده اسمه حكم الجاهلية ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون, يوقنون يعني أنت عايز أحكام إيه عايز شرائع إيه أفضل من- ده هو الرحمن الرحيم وفي رحمة إلا إلا منبعثة من الله سبحانه وتعالى وفي رحمة يا أخوانا أي رحمة من أم ولا من أب ولا من رجل طيب رقيق القلب ولا هو دي رحمة جاية منين يعني جابها منين هو يقول لك من أبوه وأمه طب وأبوه وأمه جابوها منين الرحمة اللي بتتراحم بها الخلائق في الأرض في كل الأرض مش بس البشر في كل الحيوانات وكل المخلوقات أي تراحم تلاقيه الحيتان في البحر والسباع في البر والبتاع آه، والأنعام والطير وال- أي رحمة يعني الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه منين الرحمة دي جابته منين من ذلك الجزء جزء واحد يا رحمة ربنا المخلوقة كم جزء 100 جزء جزء واحد تتراحم إيه به الخلائق كل الرحمة اللي بتشوف القطة على أولادها ممكن تقاتل وتقتل عشان أولادها دي رحمة الرحمة دي بتيجي من إيه؟ من الجزء ده فأنت بقى ح- بتبحث عن تشريع فيه رحمة يعني ها هو في رحمة غيره ده هو الرحمن الرحيم في كل ركعة بتقول الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم يعني أي رحمة عاجلة آجلة ع- عامة خاصة دلوقتي بعد دلوقتي في أي قضية في دنيا في دين مصدرها واحد بس الرحمن الرحيم واجتماع الرحمن مع الرحيم الله. انت عايز تدور تشريعات اخرى فيها رحمه شيء بشع خالص لما شفنا بعض الناس في اللجان اللي فاتت دي حاجه جهل فظيع وكفر شديد جدا وواقفين مع خصوم الشريعه اي واحد من دول هو مش هيسمعني امال ي- ي- نعمل ايه انت عليك واجب مش انا هو اللي بيتكلم هنا هو اللي هيسمع العالم نؤدي ما علينا لكن انت اللي سمعت عليك واجب ما تسيبش الناس لازم توعي الناس وتصح الناس ولو جاءك الموت وأنت على هذا قد تخلد في النار أنت واقف مع خصوم الشريعة ضد ال- أنصار الشريعة أنت مسلم أنت بتستعبط يعني ولا إيه يبقى لازم إحنا نبين له ده كل الناس لازم يعملوا دور مش سايبين الواحد بيتكلم هنا والناس طلع لا كل واحد عليه دور ولما تيجي تروح تاخد معاك أهلك قرايبك جيرانك وتسأل الناس أنت خدت ولا لسه عملت إيه طب عليك شوف الإسلامي أمال هو المسائل إيه الكنائس تبقى مليانة لم يتخلف نصراني واحد كله نزل بالأوامر يا أخي والذين آمنوا أشد حبا لله طب ده شرع الله النعمة الكبرى ما نعملش كده حتى زيهم يغيب 36% وكلهم مسلمون لأن النصارى ما غابوش والعلمانيين ما جوش كلهم نازلين والعلمانيين دول واخدين فلوس وبتاع وشغالين كله بالملايين أما ما بيتغيبوش اللي بيتغيب معظمهم النسبة الأعلى إيه المسلمون طب إزاي المسلمين ما نزلوش ودي الشريعة آه عشان بقى في ناس بيقول لك أصل الانتخابات دي كفر وحرام وبتاع نتكلم عن المعنى ده إن شاء الله اللي هو بس إن مسألة الولاء دي إن أنت لما بتوالي ولما تديله صوتك ده نوع من الولاء لأن الولاء ده لازم فيه محبة ونصرة طب تدخل تدخل في المنطقة الخطر دي ليه في غرفة الضغط العالي ليه ومن يتولهم منكم فإنهم منهم تدخل في دي ليه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين هضطر أتكلم بسرعة برضه لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا طب ما هو ربنا له علينا سلطان مبين هو ملوش علينا سلطان مبين بيخلق ويحيي ويميت ويبسط رزقه ما يشاء ويقدر أه كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى سلطان مبين كامل لا هو ده مقصود الآية مقصود الآية إن في وعود الله عز عز وجل وعدنا وعودا كثيرة في القرآن وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات آه، منكم مغف- آه، آه، آه، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يم... الآية من سورة النور طب ده الوعد ده يروح فين آه هيبقى رجعت لله عليك سلطانا إيه مبينا لأنك وليت خصوم الشريعة إيه السلطان ده يخليك في الأذلين ويركبهم عليك يركب أعداء الشريعة عليك مش هيعملوا لك حاجة ولا تكنولوجيا ولا ترقي ولا بتاع، هيسرقوك بس وهيبقى هم اللي عايشين بس وانت ذليل بتأكل من المزابل ما هو ده أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا يعني إذا لو ولينا خصوم الشريعة نتوقع انتقامات وغضبا هائلا من الله عز وجل عشان كده درس الماضي الحلقة الماضية اتكلمنا فيها عن ايه عن مسألة إه- خطورة إهدار الشريعة والحاجة التانية عن ايه الحاجة التانية عن الولاء والبراء انك لما بتدي صوتك لواحد بيبقى ده نوع من الولاء تضمن بقى ازاي موقفك بقى لو جاءك الموت فجأة موت الفجأة بقى هتعمل ايه لو جالك الموت ده في اللحظة ديت والعياذ بالله زي اللي بيبيع دينه ب 100 جنيه ولا ب 200 جنيه ولا ب 1000 جنيه ده انت بتدي صوتك لخصو- خصوم الشريعه بقرشين يعني مش عايز الشريعه طلبك بس تاخد انت 100 جنيه ولا 150 جنيه مسلم مسلم انت ازاي يبيع دينك بالشكل ده ده غير بقى انها شهاده يعني كثير من الفضلاء تتكلموا عن انها دي شهاده وكيف تضع شهادتك في غير محلها ازاي تشهد لواحد من خصوم الشريعه ان ده هو ده الولي هو ده اللي انا اوليه على المسلمين وعليا تشهد له ان ده احسن وده اكفأ ده, ده طبعا ده كلام كلام شديد جدا يعني يبقى اتكلمنا عن خطورة إهدار الشريعة وجات لنا الفرصة أخيرا بإرجاعها كان زمان يقول لي ما تدخل يا عم الشيخ مجلس الشعب وفي شعبية وفي أسباب ادخل عشان تجيب لنا الشريعة كان طبعا ده نوع من التهكم كان مين اللي هيجيب الشريعة والطاغوت ده موجود ولا اللي غيره ولا اللي غيره امال احنا جو- نعمل ايه والله اللي يستطيع الدخول هيدخل عشان يعرقل وينصحهم ولو مجرد نصيحة يبقى ي- يدخل ازاي وهنشوف بقى الك- القضية دي الآن يعني انما الآن الد- الظروف اتغيرت خالص الظروف تغيرت تماما حرية كاملة والحمد لله نقول ما نعلمه أنه حق بغير تخويف وبغير إرهاب انتخابات حرة كاملة مع طبعا يعني المخالفات دي آه، المسألة كما أقول ما هيش امتياز ولا جيد جدا ولا جيد لكن مقبول يعني الجولة الأولى دي تاخد آه، درجة مقبول برغم أنهم يحسدون الإسلاميين أو إيه اللي حصل ده إيه اللي حصل ده دين ربنا وشرع ربنا بس الناس نايمة الناس مش عارفة لأن ال- ال- الشباب المسلم اللي ما ربنا من عليه لم يقم بدوره لازم يعمل دعاية ويروح هنا وهنا ما يتنا- ما ينامش في, ال- في الكلام ده ده كان هو ده السبب المباح المتاح قدامنا لإعادة شريعة ربنا سبحانه وتعالى لم نكسل وكل واحد يقعد ي- في بيته في الدفا و... و... ويترك هذا الأمر لا كل واحد عليه واجب ولك الأجر من الله سبحانه وتعالى يا سلام لما تشترك في في عمل وبإذن الله الشريعة قادمة على الأبواب بإذن الله يقول لك مش جاية كلها طب يا أخي اللي نقدر عليه لا يكلف الله نفسه إلا وسعها احنا بنقاوم على قدر المستطاع طيب يبقى مسألة نقطة التحريق الإهدار الشريعة اللي كنا فيه ولا زلنا طبعا وبعدين مسألة الولاء والبراء ازاي ان انت تقف توالي خصوم الشريعة والفرض ان تتبرأ من خصوم الشريعة ولازم تقف مع مين لما وليكم الله ورسوله والذين امنوا انت لازم تقف مع المؤمنين اللي بيطالبوا بالشريعة اللي عايزين الشريعة وهي دي الفيزا بتاعت الدخول طب لو كانوا اتنين بقى اسلاميين قلنا الاكفأ ما تقوليش بقى ان انا بقول حزب ايه وحزب ايه يا اخي حاجة صح حاجة ع- ايه انا بقول الاكفأ في كل دايرة أنظر الأشخاص دول مين الأكفأ هنا كان في حزب كذا حزب كذا حزب كذا في مستقل ك... أيا كان لكن هو الراجل ده الأكفأ مشهور له بالكفاءة يبقى هو ده والفيزا طبعا لازم يكون إيه عايز الشريعة ويكون عايز الشريعة عن الشريعة ويكون فاهم يعني إيه إهدار الشريعة واخد بالك يبقى الأكفأ باستمرار مش بقى حزب كذا لافتة كده إيه هو تعصب وتحزب ده الجماعة اللي فيها ده يصر على انتخاب العضو عشان هو تبع الجماعة ومنافسه أقوى منه وأكفأ منه دي خيانة دي خيانة عظمى انت كده مخلص الجماعة وفين إخلاصك لدينك بقى راح فين فين إخلاصك لدينك يا عبد الله ده انت ده انت مستقبلك مظلم كده سلم دينك لمين انت دينك لله بس سبحانه وتعالى وربنا هو اللي بيقبض فقط فين الأسطح فين الأكفأ هو هذا انه عشان ترضي الجماعه بتاعتك افرض الجماعه عايزه عشان واحد منها برغم انه ليس على المستوى او الم- ال- ال- المنافس بتوع ال- ال- ال- ال- اللي قصاده اقوى منه واكفأ منه فكيف دي شهاده ستسال عنها يوم القيامه يا عباد الله ده انا طبعا دي مهازل شفناها شكوا بان الانتخابات مقبوله ها، حسب النتيجه على طول يعني احسن ما فيش انما لا ده انا كنا بنتوقع ونامل حاجه اكبر من كده بكتير طيب نيجي بقى لمسألة الجولة الأولى اللي تم فيها خير أغلبية لا أنا هنظر بقى للموضوع من ناحية إيه من ناحية اللي نزلوا ال 36 إذا كان 64% هي ديت ال- اللي نزلوا من الأصوات وبيعتبروا ده عمل إيه إعجاز هو خير الحمد لله وكان بينزل حد أصلا وهقول لك على طول الإجابة هو كان في انتخابات أصلا هو ده مجال الشعب اللي فاتت دي كانت فيها انتخابات ده الهدف بتاعها دي كور لترويج بضاعة الطواغيت ولازم ما يدخلهاش إلا المحترف في النصب والسرقة ويكون لسن قوي بقى وعم وع- يعني ضليع في فن النفاق أما أنت كنت دي كانت مجالس دي و- إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى من أي واحد طيب حتى يكون عنده وطنية حتى ناوي يعمل خير إنما الأغلبية كما تعلمون انما يعني يعني كانت كانت موقف صعب قوي صعب قوي اللي كان اللي كان حاصل لكن النهارده ان شاء الله الامل تغير يبقى الناس تنزل 64 لا قليل والله قليل ليه بقى السؤال ال 36% دول فين فين ال 36% ما نزلوش ليه مش ده استفتاء تم قبل كده على ثمان مواد اللي هي التعديلات الدستوريه وكل الناس عرفت واول ما 77 الطب ال 10% بكلمة نعم حصل ايه ما تعلمون وش يعني يعني شرقوا بريقهم خصوم الشريعة والتلويح بقى والوعيد بقى والمهاترات اللي تمت دي ده خلاص ده ده ده, ده, ده انتخاب ده, ده ده انتخاب على الهوية هوية او هوية انت بتنتخب عليها ده انت داخل انت مسلم ولا مش مسلم وده مصرح بيه قبل كده في التعديلات الدستورية يبقى ما تنزلش ليه هو ده زي زمان زي ما جال الشعبية زمان مفيش جدوى خالص واللي بيدخل عمره ما عمل حاجة ولا بيعمل حاجة لا بيعرقل هنشوف دلوقتي كلام الشيخ ابن عثيمين ونقرأ فتاوى العلماء عشان نرد على اللي بيقول لك الانتخابات دي اصلها ايه ما ينفعش غير جائزة ولا يجوز ولا يجوز ولا هو قاعد بس شاطر عامل مفتي وعامل شيخ لا يجوز ولا يجوز ولا يجوز بس وده اللي حافظه طب الواقع اللي احنا فيه ده انت قاعد تتكلم على زمان جاي ان انت عايز تعمل شيخ بس كان تتكلم على الان حريه هي كامله في حاجه متداريه وبعدين داخلين بيقولوا شريعه منذ البدايه والمقا كله المطلوب شريعه ولسه هنقول بقى دون جدوى ايه الكلام ده الكلام ده كان في القديم لجنه دلوقتي ما لا يصح ابدا ان حد يطلع علينا ويقول كده فالان دول تسببوا في ان في جزء كبير برضه ايه ما نزلش وما دخلش الانتخابات عشان فده جزء من اللي ما دخلوش وجزء طبعا من دول ما مش في باله لو عارف يعني ايه شريعه ولا تهدر الشريعه ولا الانتخابات ده هتجيب له الشريعه في ناس كده ودول ذنبهم بقى في رقبه الباقيين المفروض نروح لهم ونعلمهم ونقول لهم والاجر عند الله سبحانه وتعالى لازم نعمل كده لان العدد ده كبير قوي 36 وكلهم مسلمون طبعا قليل قوي لما تلاقي واحد ليس مسلما وداخل وقاعد ما حضرش الانتخابات انت طبعا شايف الخصوم بيعملوا ايه ويدفعوا ايه بيعملوا ازاي طيب نيجي نقول بقى مين اللي حضر مين اللي غابوا دول تأثروا بفريقين اتنين فريق منهم اللي هو بيقول المجالس دي كفر والديمقراطية كفر والأحزاب دي باطلة كم تشقق وتفرق المسلمين والانتخابات دي غير جائزة وبيرتب على كل اللي هتقوله ده نحن نعلمه ومفيش حد بيخالفك فيه لأن لما تقول حكم الشعبي بالشعبي للشعب يعني ربنا بره خالص ده مش كفر ازاي ده ولما تقول ان, إن, إن الزاني والزانية شهادتهما كشهادة أكبر عالم راسخ في الأرض لما تقول شهادة الكافر كشهادة المؤمن العالي تساوي بين إبليس وجبريل هي هي كده القوانين كده الديمقراطية كده تساوي بين موسى وفرعون الله ازاي ازاي الكلام ده يعني ما هو ده ده اللي موجود لكن دورنا احنا ايه هدف ما هدفنا ما نيتنا إعادة الشريعة بالمتاح أمامنا لا نستطيع إلا هذا أنت هتلبسني اللي بيعملوه هم طب انت قول لي سكه تانية كده نراجع بيها الشريعه اللي قاعد يقول لك الكلام ده لا لا يجوز ومش لا يجوز طب ان نجيب الشاولك بالجهاد ما انت جربت حكايه الجهاد ديت وقعدت لك 20 و30 سنه في السجن واهلك صاروا يتكففون الناس السؤال وحصل مهازل مهازل مهازل في رقاب المسلمين اي نعم لكن انت كنت السبب لانك مين اللي دعاك الى هذا التهور انت معاك حاجه معاك قوه الجهاد معاك اسباب مش دي شريعه ده شريعة محكمة ده انت لازم لابد من دراسة دراسة مصالح ومفاسد انما ممكن تجيبها من غير دماء بنفس طويل كده في المجلس ده وخلاص ان شاء الله المسألة بإذن الله هتكون سهلة مين اللي بيصعبها علينا اللي ما نزلوش الانتخاب هو هذا عالم بقى هذا ربنا يهديهم بس لازم كلنا ايه نبذل مجهود معاهم لانهم مش عارفين مش جنانين مش واخدين بالهم لكن الجزء بقى اللي ما ينزلش الانتخاب عشان يقول لك ده كفر وشرك وبتاع وكده طب انت بتتكلم عن ايه بالضبط كفر وشرك احنا ب... احنا قلنا الديمقراطيه ديت حلال و... و... وحكم الشعب بالشعب للشعب وربنا ملوش دور هنا لا ده احنا حكم الشعب بالله ولله دي مساله منتهيه في طب ما ده حكمنا ما انا عشان كده عايزين نجيب حكم الشعب يبقى بالله ولله يجي ازاي دي نوصل لها ازاي وقاتلوا حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله طب برضه ازاي فين الكلام ده من غير مستطاع يبقى المستطاع هو والسهل ايه ومن غير ده بقى هو ايه هو طريقه الانتخاب الاستفتاءات دي والانتخابات دي نقول فيها لا ليه طيب في فريق تاني اتكلم بقى على برضه نفس الشيء اللي ما ينزلوش انتخابات ليه يا عم ما ينزلش انتخابات ليه قالوا لا ده تشريع من دون الله تدخل مجلس يشرع ده اسمه مجلس تشريعي يعني يشرع من دون الله تقعد مع مشركين وان تحلف الدستور الحلف بتاعهم اليمين بتاعهم الشركيات ديت من حلف بغير الله فقد اشرك او بعدين الفريق الثاني ده احقر من ان اتكلم عنه بس هو موجود وفي ناس مقلدون لا يستطيعون تقليده وخلاص قالوا كده يعني بركه جايه نقعد بقى في الدفا ولا تروح ولا تيجي فالفريق ده ايام الطاغوت المخلوع كانوا بيعملوا ايه ما ده كان كلامهم يقول لك ده كفر ده شرك ده تشريع من دون الله وهو صحيح احنا ما قلناش في حاجه فيه بس اللي بيعمل كده بقى الطاغوت اللي كان عامل كده ده حكمه عندك ايه عجب العجاب كان ساعتها يقول لك حكمه ده ايه امير المؤمنين حاكم مسلم ولا يجوز الخروج عليه ده انت عمال طب طب انت بتشدد قوي عشان ما ندخلش المجلس ليه لان امن الدوله كان أكبر هدف عند أمن الدولة وده بتعليمات الطاغوت هم بتاعهم ألا يدخل الإسلاميون هذا المجلس يعني ده مجلس اللي إيه اللي هطلع القوانين عايزين يعملوا بقى زواجل مثلين هتعملوه إزاي مقررات مؤتمر السكان وفي إسلاميين جوه غير الإسلاميين عايزين دنيا فعايزين فلوس وعايزين السلطة وعايزين النهب والبتاع والكلام ده كله انتوا عارفينه يوم يعمل ايه يقول لك ابعد لنا دول ما تدخلش ده تجيب لناش حد في المجلس منهم ده شيء عجيب جدا جدا انتوا عارفين التاريخ كان بيجي بقى الشيوخ دول اللي بيقول لك المجلس تشريع ومن دون الله وكفر وشرك واحنا ما قلناش لا طالما بيشرع من دون الله ده كان مساله منتهيه ده اللي بيدفع شيء بس من الشريعه كافر بجماع المسلمين ما طريتش انما انت عمال متشدد هنا قوي والراجل اللي غير الشرائع واللي ماسك المسلمين اللي بيقولوا الشريعه يسجنهم ويقطعهم ويعذبهم ويطاردهم ويسلط عليهم جنوده في امن الدوله الله الله الله كل ده عندك مسلم وبتحرم عليه ان انا احكم بكفري وانه طاغوت وان اخرج عليه شيء عجب جدا جدا ثم بطش هؤلاء الدعاه المرتزقه اللي كانوا عبيد لامن الدوله من رعبهم منهم او من تطلعهم واستشرافهم الى دنيا متمثله في موافقتهم وإعانتهم على مصالحهم أو في سلطة يبقى عليه سلطان على الإخوة إن يعملوا شايف ده يسجنه ويعتقلوا ده يقابله كويس من الشيخ ويحترمه ويقبل يده وبتاع ويركع قدام منه كده يبقى إيه ده يخليه طلع ويروح أمن الدولة طلع عايز تطلعه اتفضل يا شيخ خده معاك أهو بالشكل ده فكان بيعادي مين بقى؟ ما كان يعادي أحدا إلا أن يعادينا نحن الذين كنا نبين أن هذا الرجل طاغوت وأن تغييب الشرائع كفر أكبر بإجماع المسلمين وحكاية الإجماع واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة تخيل بقى كان بيعمل إيه يقفوا اتخذوا مننا الموقف ده الفريق المخزي ده تسأل ليه ده هم ال ال ال ال الخوارج زمان يقتلون أهل الإسلام ويسالمون أو يدعون أهل الأوثان انتوا مرجعة العصر دول يعني بتعملوا ده الخوارج زمان بأسك كله علي انا طب ليه لما انا عملت لكش حاجة انا ابين بس الاحكام الشرعية بخصوص الطاغوت ده ولو قتلوني في سبيل الله كله ايه اللي خلاك بقى تكرهني قوي وتشتد عليا قوي كده وفي كل مكان وكل مجال ده تكفير ابعدوا عنه ده كذا ده كذا ده مجرم ده الله الله الله طب ونيجي دخول مجلس الشعب يقول لك تخش ازاي ده مجالس تشريعيه وكفريه ليه؟ لان امن الدوله بيقول لهم مهمتكم الأولى محاربة الإخوان اللي هم بيقولوا إيه دخول مجلس الشعب كنت تجد رأسا من رؤوسهم يستمر في الانتخابات دي أربعة أشهر خمسة أشهر أو أكثر أو أكثر هدم في الإخوان وتدمير في الإخوان وطحن في الإخوان عشان انتخابات اللي شوف شوف المسألة بيشتغل لمين يبقى دينه هو كان أمن الدولة بتاع الطاغوت هو اللي بيقول مجلس الشعب ده كفر وشرك وتخش ازاي وتقعد مع المشركين ازاي وكده طب تحكم عليه ازاي بقول لك الفريق ده احقر من ان ارد عليه لكنه موجود الى الان مكسوفين مش قادرين يغيروا هيقول لك الانتخابات حلال بقى ايه اللي غير يا عم ما هم مش قادرين يغيروا حاجه مكسوفين خزي ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي وده من الخزي ولهم في الآخرة عظام ده, ده شيء بشع جدا جدا يعني اللي بيحصل ده لكن الفريق الأول اللي هو فريق اللي هو بيقول لا المجلس كذا كذا كذا والانتخابات كذا والتفريق للأمة وتصدع في الأمة والكلام ده كله ده كلام كله معروف بنتكلم على دورنا احنا عشان ندخل مجلس إعادة الشريعة بتحرم ده ليه انت بتحرم ده ماشي تشريع من دون الله من غير تشريعي والكلام اللي كان حاصل زمان ماشي انما احنا بنحاول عشان نعيد الشريعه ايه اللي حرام فيه دي بقى في قاعده ما فيش انسان عاقل الا ويستعملها ويعبر عنها بالفاظ متعدده كل الناس عارفينها في دنياهم عندك مصلحه يا عم هتجيب منها 20 جنيه مصلحة تانية هتجيب منها 100 جنيه فلو المصلحة الأولى خدت 20 جنيه مش هتاخد ال 100 إنما لو ما خدتش ال 20 يبقى هتاخد الإيه؟ ال 100 يبقى خدت دي مش هتاخد دي ما خدتش دي هتاخد دي كل إنسان بيوزن المصالح والمفاسد الخاصة به يقوم يقول ده أدفع شر الشرين يعني الشر الكبير ادفعه ادفعه ازاي بالشر الصغير يعني هرتكب مفسده صغرى عشان ادفع فيها مفسده ادفع بها مفسده كبرى واخد بالك اللي هو احتمال اخف الضررين لدفع اكبر المفسدتين مش هم تحفظ الالفاظ النبويه كلها معنى وانت بتستعملها يوميا عندك امرين مختلفين يا ده يا ده فانت هترتكب ده وده وده محرم قال بس عشان ادفع حاجه اكبر منه وحرام اكتر منه وما عنديش غير كده ده امر مشروع واول مثال بنذكره دائما الميته اكل لحم الميته ما انت لو ما اكلش الميته هتموت انهي المصلحه الاكبر بقى المفسده الاكبر هنا ايه انك تهلك وانت في ايدك انك ما تهلكش المفسده الاصغر انك تاكل الميته واحلها الله لك سبحانه وتعالى عند الضروره فيأكل من الميتة دي مفسدة ليدفع بها ايه مفسدة اكبر وهلاك النفس فراح تحامل على نفسه وما كلش منها ومات اثم اثم ويسأل عند الله انت قدامك السبب اقول لك ما تموتش وتظل حيا وتدفع عن دين الله وتعمل الصالحات يبقى هنا دفع مفسدة كبرى بمفسدة ايه صغرى تتحمل مفسدة صغرى عشان تدفع المفسدة الكبرى دي قاعدة ما في أح... ما في عاقل إلا هو يعرفها فاحنا قدامنا دلوقتي المفسدة الكبرى اللي هو إيه ولاية الكافر والطاغوت علينا تحكيم قوانين وضعية في رقابنا و... وفروجنا وأموالنا دي مفسدة كبرى دي ده مفسدة كبرى وكل الجيل اللي بيطلع انت شايف انتاج مبارك شكله ايه شايف نتاج مبارك في البلد شكلها ايه من الناش الناشئه دول طالعين ازاي وضياع ازاي ضياع كامل يعني الشريعه مغيبه فما فيش الا استعباد للناس واذلال للناس ونهب ثروات البلاد وبيع والخيانه كل اللي حاصل ده لو الشريعه موجوده ما حدش يقدر يعمل كده يبقى المصلحه الكبرى هنا الكبرى ايه واخد بالك هنا مفسده كبرى اللي هو ولايه الطواغيت وتحكيم الشرائع الوضعيه دي مفسده كبيره قوي قوي مفيش اكبر من كده ايه المفسده الصغيره ان انا ادخل مع اللي بيعملوا كده عشان ايه اجيب الحق بالطريقة اللي هي عند القوم مشروعة يبقى هو ده الطريقة الممكنة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يبقى هنا بدفع مفسدة كبيرة بمفسدة صغرى ان انا هشارك في الانتخابات ان انا هدخل في الاحزاب وهالمفروض ان احنا حزب واحد مش كده الا ان حزب الله هم الغالبون اولئك حزب الله فيبقى حزب الله واحد مش حزب الله بتاع الشيعة لا حزب الله في في الدنيا في المؤمنين كل المؤمنين ايه حزب واحد طب نبقى احزاب ليه ده كل دي امور تنظيميه بيفرضها الواقع فإذا ما انتهينا وجاء الحاكم المسلم وجاءت الشريعة غيرت الأمور لأن اسمها رخصة مؤقتة بس واجبة محتمة واجبة محتمة لأنها هتبقى مقصر جدا ومفرط في حق دينك وفي حق الشريعة وزي ما قلنا هنشوف كلام العلماء دلوقتي بندفع حاجة كبيرة مفسدة كبيرة بمفسدة أصغر وديك شفت أهو في إيه؟ في أكل الميت هي مفسدة بس بتدفع فيها إنك هلاك النفس وإذا ما عملتش كده ومت أثمت وتسأل عن ذلك يوم القيامة طيب تعالى بقى كده مثال تاني من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم سورة الإسراء يعني واحد هينطق كلمة الكفر بلسانه اه وقلبه مطمئن بالإيمان ما عليهوش حاجة عشان يدفع ايه انه هيقتل يبقى مش بس أكل ميتة وهينطق كلمة الكفر بس قلبه مطمئن بالإيمان هي المسألة متغيرة خالص هنا أدي نص الآية أهو إلا من أكره بإكراه على كده وإلا هيقتلوه أو هيقطعوه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن الكلام على مين من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم بيشوف دافع إيه بإيه يعني بندفع مفسدة كبيرة قوي ان المؤمن يقتل او يعذب تعذيب رهيب لا يطيقه واخد بالك وان يقول كلمة نفس الشيء في في البخاري الحديث ده محمد بن مسلمة رضي الله عنه لما امر النبي عليه الصلاة والسلام فقال من لي بكعب بن الاشرف فقال محمد بن مسلمة ده في البخاري اتريد ان اقتله يا رسول الله قال نعم قال ف... بقول اتحب ان اقتله قال نعم قال فأذن لي بكلمة أن أقول شيئا هيقول كلمة يعني يعيب بها النبي عليه الصلاة والسلام يعمل أي حيلة عشان ينزله من الحصن وده قاعد متحصن ما بيطلعش وشغال أذى في المسلمين فما فعايز ينزله عشان يعرف هيقتله ازاي ما بيطلع من الزج فقال له اذن لي بكلمة فقال النبي صلى له قل هيقول كلمة صعبة قوي على يعني على النبي عليه الصلاة والسلام كلام عشان يستفز التاني ينزل له يقول له فيه ايه وبتاع وصاحبه طب ما هو الكلمة دي اه دي مفسدة اه لكن هيدفع فيها ايه مفسدة الكاهن الكبير كعب بن الأشرف اللي هو الشر المستطير الذي آذى الله ورسوله من لي بكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله مفسدة كبيرة جدا واخد بالك فهيدفعها بإيه بيقول له قول كلمة في حق النبي عليه الصلاة والسلام أو في حق الإسلام قال له أذن لي أن أقول إيه شيئا فأذن له وتمت القصة علي رضي الله عنه في غزوة الحديبية هي غزوة غزوة الحديبية جاءت المصالحة فالنبي عليه الصلاة والسلام هو علي بيكتب فقال محمد رسول الله قالوا لا, لا لو كنا شهدنا لك انك رسول الله ما كنا قاتلناك لو كنت رسول الله ما قاتلناك فقال النبي عليه الصلاة علي امحه اشطب دي علي لم يستطع وده امر من النبي عليه الصلاة والسلام لم قال ما انا بالذي امحوه انا ما امحو ايه امحو لرسول الله جسمه مش, مش ممكن لا استطيع فطلب النبي عليه الصلاة والسلام الصحيفة وإيه ومحاه بنفسه عليه الصلاة والسلام هذه مفسدة محمد رسول الله تنحى رسول الله أما هذه برضه مفسدة بس عشان يدفع فيها إيه بها إيه مفسدة أكبر من اللي كان هيحصل لو الصلح ده ما حصلش الصلح ده كان سببا في دخول الناس في دين الله أفواجا كان فتح مبين كان تحقيق مصلحة إيه ففوت المصلحة اللي هي رسول الله فوتها دي وتحمل المفسده انها تفوت واخد بالك عشان تحصيل المصلحه الكبرى اللي جايه ودفع المفسده الكبرى ده امر وضع يعني أمر لا يغيب عن عاقل أبدا في من, ال- من الأجلاء قالوا بهذا الكلام بس أيام زمان قبل ما يحصل الظرف ده دلوقتي احنا في ظروف متغيرة تماما تماما تماما ظروف مغايرة خالص لل- لل- لل- للتاريخ السابق لم يكن في انتخابات ولا كان في ناس يمثلون ولا بتاع ولا اي حاجه وكان زي ما انتم عارفين القصه فما تقارنش دي بدي وتاخد معلومات عارفها ولكن لا الموقف اتغير خالص طيب يبقى المساله ديت اظنها واضحه تمام الوضوح اللي هو ايه تحمل اخف الضررين لدفع اكبر المفسدتين او تحصيل خير الخيرين ودفع شر الشرين كون هي العبارة دي ما ت- ما تفرقش معانا بس انت تبقى عارف انت في مصالحك كل يوم بتعمل كده تقول اعمل ديت الفلوس هتروح فيها هاخد فيها مكسب مثلا كذا ولا اخرها شوية بس هتزنق شوية واخد بالك لكن ال- الفلوس هتبقى مكسب كبير قوي بتقارن كده ما انت بتاع هي المسائل كلها كده فهنا مسألة ايه تحصيل خير الخيرين ودفع شر الشرين يبقى دخول المجلس هذا عشان ايه عشان الشريعة ترجع عشان الشريعة تعود يا عباد الله بالطرق دي بالنفس الطويل ده هو ده ده الهدف المطلوب دخلني في شرك وكفر انا مالي ده انا داخل عشان اخلص الناس من الشرك والكفر عشان اخلص الناس من ولاية الطواغيت ومن القوانين الوضعية ومن تحكيمها في القوانين الوضعية في رقاب الناس واموال الناس وفروج الناس يعني داخلين عشان نلغي الكلام ده ما كنا مضطرين ابدا لان احنا نتكلم في في هذا الامر يعني يعني ما كن- ما كناش مضطرين عشان نتكلم فيه انما يخفى على كثير من الناس فالمتشددون اللي قاعد يقول لك كذا كذا كان لك وجهه نظر لان بلا جدوى او ماشي وجهه نظر كده جدوى ضعيفه او ما فيش انتخابات اصلا ماشي اه، تقول لك انتخابات وفي انتخابات يا عم شو نقول اللي هم عايزينه وفي انتخابات واخد بالك طب مع هذا السواد الطويل كان اللي بيجتهد في دخول مجلس عمل امور كثيره ولهم انجازات انجازات ما هياش قويه بالقويه اللي كنا عايزينها لا وانت كويس قوي ان هو ايه تمكن من بعض ال... ده لو يبقى غصه بس في حلوقهم ده يكفي ولذلك الدخول المشاركه في مجلس الشعب ده على ثلاث نواحي يعني ثلاث نواحي أول وجه من المشاركة فيها بيسموها المش- مشاركة الممانعة إيه الممانعة اللي هي الواجبة على كل مسلم في رقبة كل مسلم مشاركة ممانعة ممانعة الطواغيت ومناعة أن يكون يتسلط على المسلم تا- قا- طاغوت كافر يلص- يحارب الشريعة ويحكم الشرائع الوضعية ده لازم تشارك عشان ت- إيه تدخل عشان تدفع الكلام ده لأنك لا تستطيع- لا تستطيع غيره النوع الثاني وده قلنا واجب مفيش كلام وهتشوف كلام العلماء الان النوع الثاني الدخول مشاركه من باب التعاون على المصلحه يعني عايزين البلاد آه، الناس فقراء ومش لاقيين فرص عمل وده بيخلي ايه طول ما انت ضعيف هيبقى قبضة اليهود على على رقبتك وقبضة النصارى وقبضة اوروبا والشرق والغرب وامريكا وتبقى ضعيف جدا ومش هتنشر شريعه ولا هتنشر اسلام وهتبقى دائما ضعيف تتكفف الناس السؤال وتتسول لقمتك وسلاحك طول ما انت ضعيف انما لو في نهضه قويه في البلاد وفي تعليم وحقيقي وفي وفي وفي مش شركات كبرى وفي كذا وفي وفي اه لا يبقى خلاص يبقى انت داخل عشان تتعاون معهم ده دخول ماشي ده جائز ده ومطلوب مهم جدا طبعا يعني مطلوب مهم جدا حتى من ناحيه الاسلام طب ال- الحاجه الثالثه اللي هي كفر بقى اللي بيتكلموا عليه في مشاركه كفريه اه اللي هو زي الخصوم الشريعه اللي داخلين دول داخل يعاون ويسرق له قرشين و... ويتحكم في الاخرين وياخد سلطات زي اللي كان حاصل ده طبعا دي حكم زيهم بالضبط ومن يتولهم منكم فانه منهم حكم زيهم احنا شغالين في الايه الاولى والثانيه الممانعه مشاركه ممانعه عشان نمنع القوانين الط- ال- الوضعيه دي عشان نمنع حكم الجاهليه ونعيد لنا وللناس حكم الايه الشريعه حكم ربنا سبحانه وتعالى ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون يبقى ادي الثلاث انواع لما يجي واحد يعارض ده بيتعارض في الايه في الثالثه وبعدين يعارض يقول لك لا الاولى موجوده ولا الثانيه موجوده اه ده فعلا في الدساتير الماضيه في المجالس الشعب الماضيه الا المجلس الاخير ده اللي ما دخلوش اسلامي واحد فأتاهم الله وكان عايز يخلص بقى الضربة الفنية عشان مقارات مؤتمر السكان وتخلص القصة بقى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا بأمور وتدبيرات عجب من الله سبحانه وتعالى وعز وجل ده يعني آه، كلام طبعا سهل وبسيط اهو مش محتاج والله ان احنا نقف عنده كتير يعني لكن هو واضح جدا بس انا لما تجيب مشايخ وتزعم ان الشيخ ابن العثيمين قال رحمه الله وان الشيخ النواس قال وان ك... لا طب طب نشوف بقى اقوال العلماء اللي بيحتجون بهم وهم ائمه الزمان الشيخ ابن باز الشيخ ابن عث- عثيمين الشيخ ابن جبرين واخد بالك واللجنه الدائمه ده اللجنه الدائمه يعني مجموعه علماء يعني هتشوف كلامهم دلوقتي ايه هل دول بقى ضلاليه دول ضلاليه يعني ما, ما, ما, ما ضلوا الطريق ولا ايه يبقى أنا ه- ه- اقول لا حول ولا قوه الا بالله ما هو ده المعمدين لله وفتنته فلن تملك له من الله ايه شيء يقول لك اللي كان بيقول الكلام ده قبل كده كان ممكن يكون معاه ايه حجه لان لا جدوى بيخش ما يعملش حاجه وبيتهزق وبيتضرب وبيتبهدل و- او ما فيش انتخابات اصلا يعني أ- أ- أ- اجلني بس أ- أ- اخلص الفتاوى وبعدين نخلي اتصالات يا استاذ محمد طيب عشان بس ننجز يعني اول آه، كلام آه، هو قرئ قبل كده في قناه الناس كان الشيخ محمد يعني بي- بيقرا الفتاوى دي بس ده م- م- ضروري ضروره جدا ان كل الناس تعرفها تسمع ان احنا مش بنالف ولا حزب آه، دون حزب ولا بتاع ولا تعصب ل- لراي ولا فده ده العلماء ده علمائنا ده علمائنا هناخد اللجنه الدائمه الفتوى رقم 14676 السؤال كما تعلمون واحد بيسأل لجنة دائمة عندنا في الجزائر ما يسمى بالانتخابات التشريعية هناك أحزاب تدعو إلى الحكم الإسلامي وهناك أخرى لا تريد الحكم الإسلامي زي عندنا الآن فما حكم الناخب على غير الحكم الإسلامي مع أنه يصلي واخد بالك الجواب يجب على المسلمين يجب يجب أهو حكم الوجوب أهو في البلاد التي لا تحكم الشريعة الإسلامية أن يبذلوا جهدهم يبقى ده واجب ولا لا يبقى أنا ما أخطأناش ده واجب على كل مسلم أن يبذلوا جهدهم وما يستطيعونه في الحكم بالشريعة الإسلامية لازم يكون لك دور ولو بالبيان وأن يقوموا بالتكاتف يدا واحدة في مساعدة الحزب الذي يعرف منه أنه سيحكم بالشريعة الإسلامية مساعدة الحزب يبقى في أحزاب أهو أحزاب والسؤال في أحزاب كده أحزاب كده هتعرف تساعد الحزب اللي بيعمل إيه اللي هتعرف منه إن هو هيقول الشريعة الإسلامية وثبت لك إن هم ذاقوا الأمرين عشان الشريعة الإسلامية وأما مساعدة من ينادي بعدم تطبيق الشريعة الإسلامية فهذا لا يجوز ومش لا يجوز بس ده في نوع ولاء لهم بل يؤدي بصاحبه إلى الكفر هو طب ليه ما قالش كفر مرة واحدة كده يؤدي الكفر ليه لأن هنا في أحوال كثيرة متعددة واحد يكون بيداوي الولاء عنده لا بيحبهم ولا بينصره ده هو دخل عشان مصلحة مثلا يعني طيب يؤدي بالصحابة إلى الكفر لقوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون الكلام ده شرحناه الدرس اللي فات واليوم برضو مررنا عليه إيه سريعا يعني ولذلك ده كلام اللجنة الدائمة لما بين الله كفر من لم يحكم بالشريعة الإسلامية حذر من مساعدتهم أو اتخاذهم أولياء وأمر المؤمنين بالتقوى إن كانوا مؤمنين حقا فقال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين تقف مع الأحزاب خصوم الشريعة إزاي أنت مؤمن أنت مسلم إزاي تقف مع دول ليه أنت فقدت عقلك ولا إيه طب لو مت على ذلك وقد تخلد في النار بقى لا تعذر ولا بتاع ده لا حول ولا قوه الا بالله فتوى رقم 4029 ده برضه اللجنه الدائمه السؤال عرضت على اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية فتوى هل يجوز التصويت في الانتخابات والترشيح لها مع العلم أن بلادنا تحكم بغير ما أنزل الله الجواب لا يجوز للمسلم أن يرشح نفسه اه هنا بقى اهو خلي بالك أن يرشح نفسه اللي هو إيه القسم الثالث اللي قلنا عليه ده ده محرم طبعا إنه منهم على طول رجاء أن ينتظم في سلك حكومة تحكم بغير ما أنزل الله مجرد ما عايز يخش في العملية السياسية وخلاص ويبقى العضو البرلمان وتعمل بغير شريعة الإسلام فلا يجوز لمسلم أن ينتخبه يعني مش بس كده إنك كده لا يجوز لك أن تنتخبه أو غيره ممن يعملون في هذه الحكومة إلا إذا كان ده كلام العلماء في اللجنة الدائمة إلا إذا كان من رشح نفسه من المسلمين ومن ينتخبون يرجون بالدخول في ذلك أن يصلوا بذلك إلى تحويل الحكم إلى العمل بشريعة الإسلام واتخذوا ذلك وسيلة إلى التغلب على نظام الحكم على ألا يعمل من رشح نفسه بعد تمام الدخول إلا في مناصب لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية ادي ادي اللجنه كلام واضح مش محتاج شرح ولا تعليق تعالى كده كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه رحمه واسعه اجاب فيها عن سؤال وجه اليه حول شرعيه الترشح للبرلمان وحكم الشرعي في استخراج بطاقه الناخب بنيه انتخاب الاسلاميين فقال رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى لذا فلا حرج من الالتحاق بمجلس الشعب إذا كان المقصود من ذلك تأييد الحق وعدم الموافقة على الباطل لما في ذلك من نصرة الحق والانضمام على الدعاة إلى الله كما أنه لا حرج في استخراج البطاقة التي يستعان بها على انتخاب الدعاة الصالحين وتأييد الحق وأهله والله ولي التوفيق هذه كلام الشيخ عبد العزيز هل ده بقى يعني يعني ده عايز بقى كلام بعد كده يقول لك النية مهمة جدا انت داخل ليه داخل مشاركة مبنعة ده واجبة في رقبتك ورقبة كل مسلم داخل عشان تعاون على البر والتقوى لإصلاح البلاد وعلى تقوية البلاد و و ده ما هو مطلوب إن لم يكن يعني واجبا فهو إيه جائز وهو مستحب الثالثة بقى هو ده اللي إيه اللي منهى عنه ومن يتولهم منكم فإنه منهم تعال بقى للشيخ محمد عثيمين رحمه الله رحمة واسعة البطل الكبير رحمه الله كان لا يخشى في الله لومة لائم وغيره من العلماء الأبطال السؤال ما حكم الانتخابات الموجودة في الكويت علم بأن أغلب من دخلها من الإسلاميين ورجال الدعوة فتنوا في دينهم دخلوها قبل كده بقوا مع الايه اللي بيحكموا بالقوانين الوضعية بقوا مع الطاغيت دخلوها قبل كده وأيضا ما حكم الانتخابات الفرعية القبلية الموجودة فيها يا شيخ طيب الجواب ده كلام الشيخ محمد بن عاصم شوف بقى الكلام العالم الراسخ يقول أنا أرى أن الانتخابات واجبة شوف بيتكلم باحترام إزاي عشان لو كان في عالم تاني وإمام تاني شايف رؤية تانية أنا بقى علماء إنما إحنا بنشتغل على مؤسهم كما يقال يعني نسأل الله التوفيق أنا أرى أن الانتخابات واجبة واجبة شايف ابن عثيمين واجبة يجب أن نعين من نرى أن فيه خيرا لأنه إذا تقاعس أهل الخير من يحل محلهم إذا كان أهل الخير هيتقاعس عن البرنامج عن البرلمان ده طب مين هيبقى مكانهم ما هو لازم هيكون في ناس من يحل محلهم أهل الشر أو الناس السلبيون ده الشيخ ابن بيقول الذين ليس عندهم لا خير ولا شر يا إما واحد متحرف في حريف شر وحريف نهب وحريف إفساد يا إما واحد لا عنده خير ولا شر وسلبي وخلاص أو داخل وخلاص أتباع كل ناعق اللي هو السلبي فلا بد أن نختار من نراه صالحا فإذا قال قائل اخترنا واحدا لكن أغلب المجلس على خلاف ذلك هيعمل الواحد ده نقول شيخ ابن عثيمين يقول لا بأس واحد بس من المجد هذا الواحد إذا جعل الله فيه بركة وألقى كلمة الحق في هذا المجلس سيكون لها تأثير ولا بد لكن ينقصنا الصدق مع الله نعتمد على الأمور المادية الحسية ولا ننظر إلى كلمة الله عز وجل ماذا تقول في موسى عليه السلام عندما طلب منه فرعون موعدا ليأتي بالسحرة كلهم وأعده موسى ضحى يوم الزينة يوم الزينة هو يوم العيد لأن الناس يتزينون يوم العيد في رابعة النهار وليس في الليل في مكان مستوي فاجتمع العالم فقال موسى عليه الصلاة والسلام ويلكم وهو واحد لا تفتروا على الله كذبا فيشحتكم بعذاب وقد خاب من افترى كلمة واحدة صارت قليلة هي كلمة لكن صار لا صارت قنبلة صارت قنبلة كلمة واحدة صارت قنبلة كلمة واحدة قالها موسى عليه السلام للسحرة صارت قنبلة قلبت الدنيا قال الله عز وجل فتنازعوا أمرهم بينهم الفاء دل على الترتيب والتعقيب والسببية من وقت ما قال الكلمة هذه أول ما قال لهم الكلمة موسى عليه السلام تنازعوا أمرهم بينهم يعني الكلمة لا وحدهم وإذا تنازع الناس فهو فشل يبقى خطتهم الكفرية والمحاربة للحق فشلت ودي كلام واحد عليه السلام كما قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى والنتيجة أن هؤلاء السحرة الذين جاءوا أي ليضادوا موسى صاروا معه عمل ايه بقى ألقوا سجدا لله سبحانه وتعالى أول ما جت الآية وقعوا لله سجدا قروا لله سجدا وأعلنوا آمنا برب هارون وموسى عاد فورا وفرعون أمامهم أثرت كلمة الحق الشيخ ابن عثيمين عايز يبين إن كلمة الحق لها بتعمل إيه ولو من واحد أثرت كلمة الحق من واحد أمام أمة عظيمة زعيمها أعتى حاكم فأقول الشيخ ابن عثيمين حتى لو فرض أن مجلس البرلمان ليس فيه إلا عدد قليل من أهل الحق والصواب سينتفعون سينفعون لكن عليهم أن يصدقوا الله عز وجل أما القول أن البرلمان لا يجوز ولا مشاركة الفاسقين ولا الجلوس معهم هل نقول نجلس لنوافقهم يقول لك هو أنا قلت لك خش المجلس عشان توافقهم عشان أقول لك لا يجوز أنك تقعد معهم وإنكم إذا مثلهم الكلام ده يخش مع دول يخش على النوع الثالث اللي دخل عشان يوافقهم ويمشي معاهم لما ده انت داخل عشان تنهاهم هل نقول لما نجلس لنوافقهم نجلس معهم لنبين لهم الصواب ده كلام الشيخ ابن عثيمين عشان ما تقعدش تقول لي بقى ايه طيب بعض الاخوان من اهل العلم قالوا لا تجوز المشاركه الشيخ ابن عثيمين عشان كده بيرد بايه لان هذا الرجل المستقيم هو الشيخ ابن عثيمين ما حضرش اللي احنا فيه ده والا كان له آآ آآ كلام أصرح بكتير بكتير في هذا وزي الصواريخ لأن هذا الرجل المستقيم يجلس إلى الرجل المنحرف هل هذا الرجل المستقيم جلس لينحرف ده بيرد عليه يقول انت يعني جلس مع المنحرف هو جلس عشان يقعد معاه مع المنحرف يعني أم ليقيم المعوج نعم ليقيم المعوج هو دخل عشان كده بالنية دي وده اللي قاله الشيخ عبد العزيز بن باز بيقول لك النية واخد بالك النية انما قالوا بالنيات إذا لم ينجح هذه المرة نجح في المرة الثانية على المحاولة محاولة محاولة لو تتبعنا كلام الشيخ المصريين هتلاقيه كافي جدا مش بس الفتوى دي لا ده له فتاوى أخرى كثيرة بيقول لك يكفي إنه يبقى بس غصة في حلوقهم يبقى ده يكفي إنه يدخل المجلس عشانه فكيف أنهم كانوا يعرقلون خطوات الشياطين وتخطيط الطواغيت يعني لا إله إلا الله الأمر والله أوضح طب تعالى الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه الإمام المحدث العلامة الإمام الذي لا ذكر إلى يوم القيامة بما فعل للأمة يقول إجابة عن أسئلة وجهت إليه من الج... طبعا الشيخ ابن الألباني وكل واحد يؤخذ منه ويرد لما قال الكفر العملي أصغر بإطلاق دي كانت خطأ شديد و... وترتب عليه كلام كثير قوي لكن ده شيخ الباني اتهد ده امام فوق ده نعله فوق راسي وراسي غيري من اي واحد منصف شيخ الالباني رحمه الله عليه هيقول اجابه عن اسئله وجهت اليه من الجزائر ما يلي برضه الجزائر يقول ولكن لا ارى ما يمنع الشعب المسلم ده الشيخ الالباني اذا كان في المرشحين من يعادي الاسلام وفيهم مرشحون إسلاميون من أحزاب مختلفة مختلفة المناهج فتصح والحالة هذه كل مسلم أن ينتخب من الإسلاميين من هو أقرب إلى المنهج العلمي الصحيح هذا كلام الشيخ الألباني ماذا نقول يعني لهؤلاء طيب آه نعم الشيخ الألباني يعتقد أن طريق الترشيح والانتخاب لا يحقق الهدف المنشود ولكنه باب تقليل الشر زي ما الشيخ ابن عثيمين في فتوى أخرى ولو تقلل الشر فقط تمانع الشر اللي هم فيه ودفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى هذه القاعدة اهي ولكن الباب ده ودفع المفسدة الكبرى والمفسدة الصغرى آه وهذا رأيه واجتهاده المحترم ولكن صريح قوله يفيد جواز المشاركة في الانتخابات كما هو بين في جوابه عن السؤال الذي وجه إليه ما حكم خروج النساء للانتخابات فأجاب رحمه الله بقوله يجوز لهن الخروج بالشرط المعروف في حقهن يقصد إيه الستر وعدم الاختلاط طبعا وهذا كلام ثم أن ينتخبن من هو أقرب إلى المنهج العلمي الصحيح من باب دفع المفسدة الكبرى بالصغر شوف كلام علماء ثابتون راسخون من باب دفع المفسدة الكبرى بالصغرى طبعا الكلام هنا بس نشرت فين وفين هي يعني أشهر يعني من أن يعرف بها نشرت فين وكده فالشيخ الألباني كما هو واضح من كلامه ينصح السلفيين بضرورة الانتخاب لصالح الإسلاميين ويحرض حتى النساء على فعل ذلك وكلامه صريح لا يحتمل أي تأويل ولا تشكيك دي كانت الفتوى رقم 14676 اللي هو كان يعني مع نفس الكلام اللي, اللي قالت به اللجنة الدائمة طب الشيخ ابن الجبرين الشيخ عبد, عبد الله الجبرين ماذا قال برضه أجاب عن سؤال وجه إليه بمناسبة إجراء الانتخابات البل... البلدية في المملكة العربية السعودية جاء في آخره فكيف يرى فضيلتكم المشاركة في هذه الانتخابات بالتسجيل أو الترشيح فقال نظرا لأهمية هذه الانتخابات وآثارها المنتظرة في تحسين وضع البلاد واختيار ما له أهمية ومصلحة في البلاد والعباد فإننا نرى أهمية المشاركة في هذه الانتخابات واختيار الأفضل من المرشحين من أهل الخبرة والمعرفة والصلاحية لخدمة المشاريع البلدية ور... طيب ورجاء نكمل بس ورجاء أن يكون المرشحون من أهل الصلاح والإصلاح والعمل فيما يكون سببا في الاستقامة واختيار ما يناسب البلاد واختيار واختيار الأشخاص الصالحين المصلحين ممن يرجون الله والدار الآخرة وينصحون لولاة الأمر وللمواطنين فمتى تقدم أهل الخبرة وأهل المعرفة وأهل الاستقامة لاختيار من لهم الصلاح ومعرفة فإن ذلك خير في الحال والمآل والله الشيخ أحمد شاكر نفس الكلام أيضا واخد بالك وعلماء كثيرون وعلماء أفذاذ كلهم قالوا بإيه مش بالجواز فقط ده بالوجوب على اللي هو الممانعة لأن الأمر إيه خطير وجلل يبقى ما يجيش بقى يعني الناس اللي بيشوشوا الآن على الانتخابات أنت أنت عايز تكسر مقاديف اللي نازلين ده 36% ما نزلوش تخيل دول لو نزلوا كانت المسألة اتغيرت خالص كانت المسألة والنتائج اتغيرت احنا عايزين في المرحلة الثانية والثالثة بإذن الله الكل ينزل طب هينزل ازاي ما يعرفش نعرفه ما سمعناش احنا نسمعه جميع الإخوة كل مسلم غيور على دينه عليه أن يذهب إلى هذا القطاع من الناس لكي يحدوهم إلى النزول وأجرهم على الله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته